العليا للشيخ أشرف الفيل
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج تأملات إيمانية آه، موضوع النهاردة آية آه، سمعتها آه، على آه، في درس من بعض مشايخنا والحقيقة يعني أثرت فيها تأثير غريب قوي حسيت كأن الواحد يسمعها لأول مرة في حياته مش عارف يمكن المجلس نفسه اللي أنا كنت جالس فيه وال- والحال اللي احنا كنا فيه هو اللي خلاني أحس هذا الشعور ولا إيه مش عارف أنا هقول لكم المجلس والقصة لكن خلينا أسمعكم الآية كده وشوفوا آه، آه، المعنى إيه عشان نتأمل الحروف اللي فيها والكلمات ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية من القرآن في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ثم أردف هذه الآية بآية أخرى يقول فيها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون تاني تاني الآية وخلي بالكم ركزوا قوي في كل كل حرف بيتقال في الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الحقيقة آه، يعني أنا كنت في بعزي في ميت وكنت في رحلة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها قبل يومين في سوهاج آه، عند الدكتور محمد الصغير آه، أستاذنا وشيخنا وصديقنا والحقيقة آه، أهل سوهاج وأهل الطليحات استقبلونا استقبال غير عادي وشفنا كمية التواضع الرهيب اللي موجود في الناس اللي بيستقبلونا حتى في المطار جلاليب كده بسيطة وكل حاجة والآخر يطلع نائب رئيس مجلس الدولة سيد المستشار معرفش مين سيد المستشار معرفش مين وفي خدمة يعني مش ناس معاشات ولا حاجة يعني و... وفي الأخير استقبلونا استقبال أكتر من عادي فشكرا مني لأهل الطليحات بل لأهل سوهاج بل لأهل الصعيد جميعا لأن دول صورة من صور كل رجال الصعيد اللي هم رجال مصر من وجهة نظري أنا الشخصية آه، كان في ميت واجب عزاء ورحنا نعمل واجب عزاء مع الدكتور محمد الصغير واحنا قاعدين طلع الشيخ محمد عبده آه، وهو كان احد الضيوف معنا وكان معنا الدكتور عبد الرحمن فوده وطلع الشيخ محمد عبده يقول كلمه الاول الدكتور مح- عبد الرحمن فوده طلع يقول كلمه فقرا ايات ال- ال- ال- ال- اللي بتتكلم عن الموت في القران الكريم كله بقيت اقول يا رب ينسى ايه منها عشان اطلع اقول حاجه ما هو الدكتور محمد صغير دبسنا كل واحد هيقول فقلت يا رب سيب لنا ايه فسبت بارك الذي بيده الملك فاول لما قال قدم بقى الشيخ اشرف قلت طب الحمد لله قدمني قبل محمد عبده اطلع اقول انا كلمتين فقمت طالع قال تبارك الذي بيده الملك يبقى احنا كده ما سيبناش للشيخ محمد عبده اي حاجه يقولها بعدين ايه ودي حركات مشايخ كده ساعات بيعملوها مع بعض فطلع الشيخ محمد عبده فراح جاب حكايه في وسط الحوار اللي خل... اللي ابكانا في ال- في اللقاء ما, ما تعرفش لغايه ما الواحد حس انا قلت ايه هيقولوا يعني الشيخ ده بي... بيجاملنا يعني هو من بيت اهله اللي مات ولا بقى- بقى موقف فظيع كده بس... بس الشيخ محمد عبده اصلا طول عمره كان يقول كلام قال ايه قال ان الامام مالك روى روايه كده فيها ان الامام مالك راى ملك الموت في رؤياه فلما راى ملك الموت فبقول له من انت قال انا ملك الموت فالامام مالك قال له طب انت ملك الموت طب قول لي متى ساموت فقام ملك الموت شاور له كده بايده وعمل له كده اهو وبعدين صحي من النوم هو قاعد يسال ملك الموت يعني كام وصحي فلما استيقظ من نومه صار يفكر يا ترى انا هموت بعد خمس ايام ولا خمس ساعات ولا خمس سنين ولا خمس شهور ولا خمس اسابيع ولا ايه بالظبط ايه الخمسه دي فذهب الى ابن سيرين وده واحد بقى يعني مشهور في تفسير الاحلام والرؤى فقال له يا ابن سيرين لقد رايت ملك الموت في المنام فسالته كم يعني وقت بقى علي واموت فاشار الي بيده هكذا قال لي كده فانا مش عارف خمس سنين ولا خمس شهور ولا كام حلي لي المشكله دي يا ابن سيرين قول لي ايه الحل قال له انما اشار اليك هذه الاشاره ليخبرك بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها عشان يقول لك إيه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت عايز يقول لك إن علم موتك إمتى النهاردة ولا بكرة ولا بعد قد إيه ذلك علمه عند الله لا يعلمه أحد ذلك علمه عند مين عند الله لا يعلمه أحد الحقيقة الشيخ لما قرأ الآية والله زي ما بقول لكم حسيت كده ان كأني أول مرة أسمع الآية دي في حياتي مع ان كان فيه خطيب مفوه قديما وشرايته موجودة كان دايما يبدأ الخطب بتاعته شيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه كان دايما يبدأ الخطب بتاعته كلها كان بيخطب في أنس بن مالك اللي في المهندسين فكان قديما يبدأ الخطب كلها بهذه الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وهكذا لكن سبحان الله الآيات دي منورة قوي يعني ساعات كده ربنا سبحانه وتعالى سا- آه، ساعتها كده آه، آه، لما الواحد بيسمع الآية ساعات بتنور كده عند الواحد فتشعره شعور غريب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أستاذ طاهر بيصحح لنا من الكنترول ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر شوف خد بالك لما القرآن يقول اللفظ وعنده مفاتح يعني مفاتيح جمع مفتاح يعني مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو المد الطبيعي الحركتين بتاع الواو ويعلم ما في البر والبحر خد بالك طب ليه يقول البر وبعدين البحر وبعدين ليه يقول على المفاتيح ان هم خمسة وليه يقول ان الغيب هو شيء معنوي وليس بحسي ان له مفاتيح هقول لكم يعني ايه معنوي وحسي الاول حسي يعني شيء يدرك بالحواس يعني انت بتشوفه بعينك او بتلمسه بايدك او بتشمه بمناخيرك او بتتذوقه على لسانك او بتسمعه بودنك دي اسمها ايه حواس خمسه فلما يقول لك ان دي شيء حسي دي حاجه حسيه تفهم انك انت هتدركها بواحده من دول طب الغيب ايه هو كل ما غاب عنك واستتر اللي انت ما تعرفوش طب الغيب ده شيء محسوس يعني انت ممكن تشوفه بعينك ولا تسمعه بودنك ولا تلمسه بايدك ولا تتذوقه بلسانك ولا واحده من دول فده شيء ايه معنوي زي لما تقول ايه بنيت المجد انا بنيت المجد هو المجد ده حاجه عماره بتتبني او فيلا بتتعمل او بيت بيتصنع لا او مصنع او شركه لا انما ايه المجد ويقول لك فلان في مجده ايه في مجده يعني وصل الى مرحله معنويه يطلق عليه فيها هذا يبقى ده شيء معنوي وليس شيء حسي لان المجد ما بيتشافش انت بتشوف الاثار بتاعته يعني تشوفه بعد ما كان بيلبس بدله قديمه بقى بيلبس بدله حلوه ومحترمه كان راكب عربيه مثلا موديل 52 بقى راكب عربيه موديل 92 مثلا يعني او 2011 كان مش عارف عنده بيت ضيق بقى عنده بيت واسع ده ده إيه؟ انت ترى اثار المجد او اثار الغنى لكن الغنى الحقيقي انت بتشوفه حاجه في ايدك كده لا فهذا يسمى شيء ايه معنوي فشوف التعبير بتاع القران يقول وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فجعل الله عز وجل للغيب مفاتيح فكأن الغيب شيء حسي يدرك وهو شيء معنوي وجعل له مفاتيح فكأن دي حاجة اسمها استعارة بس خد بالك بعدين ربنا خلاهم خمسة بس وبينهم في الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الخمسة دول يستحيل إن حد في الدنيا يعرفهم أبدا أي مخلوق علم الساعة حد يعرف القيامة إمتى؟ أبدا إن الله عنده علم الساعة وينزل غيب حد يعرف المطر هينزل إمتى؟ أبدا ويعلم ما في الأرحام ويعلم فين؟ ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وخلي بالك من التعبير ويعلم ما في الأرحام إيه اللي فيها بقى من ذكر أو أنثى أو عقم أو إسقاط أو تكملة لجنين خلي بالك ما في الأرحام واسعة موضوع واسع جدا كبير قوي ومش ما في رحم واحد ده ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا انت ما انتش عارف بكرة هيكون حالك عامل ازاي وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا حد هيعرف هو هيموت في أنهي مكان يعني هو عايش في أنهي محافظة أو في أنهي مدينة وهيموت في أنهي مدينة محدش يعرف دي أبدا إن الله لطيف خبير خلي بالك خلي بالك من دي لأن دي حتة مهمة فده أدي أدي المفاتح الخمس ادي مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو شوف بعدها قال ويعلم ما في البر والبحر ايه البر ايه البر بقى ايه البر وايه البحر ولماذا قدم البر على البحر ليقول البر الاول وبعدين يقول البحر البر ده اقل من البحر لان الكره الارضيه تلتينها ميه وتلتها يابس فبدأ بالأدنى اللي هو الأقل عشان يروح لفين للأعلى اللي هو البحر فيعلم ما في البر ايه اللي في البر انت تعرف ايه اللي في البر مفيش ما تعرفش كل حاجة ده ده إجمال وما في البحر ده إجمال يعني يعلم ما في الكرة الأرضية أو الكون إجمالا وبعدين يدقق بقى في التفصيل فيقول ايه وما تسقط من ورقة اي ورقة من ورقات الايه الشجر شوف كام ملايين بل بلايين الاوراق التي تسقط من الشجر كل يوم ها شوف بقى ايه اللي يحصل كام ملايين من الأوراق تسقط من الأشجار كل يوم شوف خد بالك كل دي يعلمها الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض حبة كده جوه الأرض تحت ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ليه الكلام ده بقى ليه الكلام ده ليه ربنا يقول الكلام ده كله يفصل التفصيل ده كله عارف عشان ايه عشان يبين لك حاجة واحدة بس حاجة غيبية شاغلة الدنيا كلها كل يوم كل شغل شغلك الشاغل هو في الموضوع ده كل تركيزك في الموضوع ده لان كل واحد فينا عارف ان هو هيوصل للدرجة دي بينه ربنا في الآية التي تالي هذه الآية خلينا أكمل معاكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير
إن في ذلك لآية لقوم ذلك لآية لقوم يتفكرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا أم أحمد من دمياط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ هو يعني هو الموضوع يمكن في جزء شوية من التأملات أو من الغيبيات اتفضلي آه، هي أخت بنت لسه بس توفت في حادثة يعني فمرات عمها شافت لها رؤية إن الشيخ محمد حسان واتنين مسيحيين واحد بيشدها من جنب والشيخ محمد بيشدها من جنب فالشيخ محمد حسان اللي أخدها فهل يا ترى في الرؤية دي من علم الغيب طبعا والعلم لله يعني آه.
فيها خير ليها
الشيخ محمد حسان بياخدها من ناحية والاتنين النصارى بياخدوها من ناحية اه بس الشيخ محمد حسان اللي أخدها ماشي وشافت لها رؤية تانية ان هي قاعدة في خضرة ولابسة اخضر وبتفصص تمر وبتناول لمامتها وفي حد بيقول لها وهي هتبقى خادمة لمامتها في الجنة ما تخليهاش تعيط هي قد ايه دي البنت دي عندها 18 سنة وكانت مسافرة على طريق سفر وعملت حادثة وتوفت فيه قبل رمضان بيوم وكانت حافظة القرآن بس كانت رايحة على نية ان هي هتراجع بس كانت مشكلتها الوحيدة ان هي بتصلي وبتقطع في الصلاة دي كانت المشكلة الوحيدة وكانت طيبة جدا وحنينة جدا وما بتزعلش وما بتشيلش من حد وبترضي مامتها وباباها بتبوس ايدهم ورجليهم وما بتحبهمش يشوفهم زعلانين هي لسه عروسة عندها 18 سنة وتوفت في الحادثة وهي ماشية على الطريق رحمة الله عليها الله يرحمها طيب حاضر آه هو طبعا هذه رؤية حسنة أنا قلت أنا بس مش بفسر رؤى عشان ما ما نخشش في متاهات الرؤى لأن لابد أن يكون المفسر عالما بحال الرأي لكن الرؤية تدل إن شاء الله سبحانه وتعالى على أنها في آه، مكان حسان يعني في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كذلك وأن يجعلها في الجنة وأن يرحمها رحمة واسعة وأن يجعل هذا الحادث الذي ارتكبته آه، سبيلا لها إلى دخولها في الجنة وأن يكتبها الله سبحانه وتعالى عندها من الشهداء ويعطيها أجر الشهيد آه، لكن إن شاء الله تكون رؤية طيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد و- و- والرحمة إن شاء الله سبحانه وتعالى ولأهلها الصبر الأخت سارة من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام نعم
عليكم السلام آه، لو سمحت انا مامتي آه، ات- اتدفنت قدامي لما ماتت اتدفنت قدامي فعاوزه اعرف ايه اللي حصل آه، اللي حصل لها بعد ما اتدفنت على طول في القبر
مم. طيب حاضر.
وكل لما اجي اعيط عليها آه، اروح متوبه لازم
طيب هو آه انت عايز تعرفي لما نزلت القبر ايه اللي حصل لها الحقيقه انا لسه ما نزلتش فانا تقريبا لو نزلت وطلعت هبلغكم واقول لكم ايه اللي حصل يعني بس طبعا اللي بينزل القبر ما بيرجعش تاني فانا عايز اقول ان اللي اللي في القبر هذا غيب لا يعلمه الا الله سواء كان صاحبه دخل الجنه او دخل النار لكن ايه اللي يقينا يحدث اللي احنا بلغنا بيه انه ياتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم ايه يقينا اللي بيعرف اللي, اللي احنا نعرفه انه يرى يعني يسمع خف او نعال الناس اللي مشيعين له ان بمجرد ما قفلوا عليه القبر هو في هذه اللحظة فعلا حقيقة جاءه الملكان وجاءه العمل وردت إليه الروح مرة ثانية هذا قيل طيب السؤال بقى طب لو احنا حبينا نقعد جنبه ساعة اتنين يوم يومين عشرة هنشوف حاجة لا مش هنشوف حاجة ليه مش هنشوف حاجة لأني أنت في حياة لها خصائص ولما تنتقل إلى القبر فالقبر له خصائص تختلف عن خصائص الدنيا اسمها حياة البرزخ هذه حياة لها خصائص مختلفة زي الناس اللي بيطلعوا فوق القمر لازم واخدين معاهم مش عارف اسطوانات اكسجين وحاجات وبتاع ليه ليه عشان ال... ال... فوق القمر خصائص مختلفة عن تحت القمر الناس اللي بت... بتسبح في المياه في أعماق المحيطات برضو مجهزين نفسهم بحاجات تتناسب مع البيئات اللي نازلين فيها ليه؟ لأن أعماق البحار لها خصائص تختلف عن البر بره في الخارج فدي كل حاجة لها خصائص والله عز وجل ذكر لنا في آيات سورة الواقعة ما يؤيد هذا ربنا بيقول ان الميت ده لما يجي يموت ما بيموتش مرة واحدة كده مفاجأة يعني واحد نايم عمال ياخد نفسه وفجأة كده لقوه مات لا ده بيعمل ربنا سبحانه وتعالى مقدمات في العبد مقدمات للموت يراها أولئك الأحياء حقيقة ولا يستطيعون لها تغييرا ولا تبديلا ربنا يقول ايه فلولا إذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون طب انتوا اهو ادي الملائكه قاعدين ودي هو عمال يحتضر ودي كنتوا مش عارفين تردوا عليه ولا تفهموا منه حاجه ولا هو عارف يكلمكم بس انتوا عارفين انه بيموت تقدروا بقى في اللحظه دي تعملوا له اي حاجه لا يمكن ليه لانه ينتقل من حال من حياه بخصائص الى حياه اخرى بخصائص اخرى مختلفه وعليه فانك ما دمت لا تستطيع ان تملك له شيئا وانت تراه فكذلك الحال حينما ينزل القبر سيرى خصائص أخرى وأنت لا يمكنك أن تراها لأنك لن تراها بعينك الحياتية التي تعيشها الأخت أمة الملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه لو سمحت عايزة أعرف الأنسولين مفطر في نهار رمضان لو اتخذ أنسولين عشان مرضى السكر الأنسولين ده حقن ها؟
اه طيب حاضر وعايزة أفهم معنى الآية لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم مم، عاي- إيه معنى الآية حاضر طيب يا أمة الملك الأنسولين ليس بمفطر والذي يفطر هو ما كان طعاما أو شرابا أو ما كان بمعناهما ايه اللي بمعنى واحنا دايما نمشي في اتجاه رأي الحنابلة في كتاب الصيام عشان خاطر الايسر والاسهل على الناس خلاص لكن لو اخذنا برأي الاخرين الموضوع هيختلف عشان اقول فالانسولين كدواء حقن المضاد الحيوي كل هذه الامور المسكنات الحقن المسكنات كل هذه لا تفطر اما الحقن المقويات اللي فيها فيتامينز هذه تفطر فما ناخدهاش ليه لانها بمعنى الاكل والشرب اضف البخاخه الانف بخاخه الفم للأم- اللي عندهم مشاكل في الرئه وما لا الى خلافه لا تفطر هتقولي دخلت في المخرج المعت... في المدخل المعتاد اللي هو الفم هقول لك اه ولكنها ليست بمعنى الاكل والشرب دي رذاذ بيجي عشان يفتح المسامات عشان يقدر الشخص ياخد نفسه او يتنفس هذا التنفس وعلى هذا فحقن الانسولين لا تفطر والله عز وجل اعلى واعلم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هناك ايمان يطلقها الانسان ولا يعقد عليها النيه زي ما تقول لواحد إيه، اتفضل اتفضل والله انت لم تقصد بقولك والله بكسر الهاء انك انت بتقسم عليه وعقدت النيه على هذا واحد يقول لك مثلا انت عملت كذا قلت والله ما عملت كذا اي والله ما عملت كذا دي هذا النفي اللي انت نفيته عقد نية على القسم خلي بالك من دي لانك بتنفي حاجة ممكن تكون انت عملتها يبقى انت كده عقدت اليمين على الكذب وعلى هذا فقد وقعت في الخطأ ممكن واحد يكون مثلا مثال قاعد في البيت وبعدين هو قاعد في البيت سايب مثلا مين والده ووالدته في البيت وبعدين خرج فمشي مجرد ما مشي كام خطوة كده ثلاث أربع خطوات كان والده ووالدته خرجوا من البيت فواحد جاي عمه قابله إيه والدك في البيت قال له اه في البيت قال له صحيح قال له والله في البيت يعني معنى الكلام ايه انا تركتهم في البيت وهم في التوقيت الذي كان يقسم فيه لم يكونا في البيت فقال هذا يسمى كذب هذا لا يسمى كذب انما يسمى يمين لغو اي لم يعقد النية على الكذب او على مخالفة الواقع في قسمه أو لم يعقد النية في قسمه على فعل حقيقي رآه بعينه وهو وهو يقسم وعاقد النية عشان كده الآية جت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي عقدت النية عليه بأنه حدث أو لم يحدث هذا معنى الآية مية يا أستاذ حمد أستاذ عمرو من الجيزة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ أنا بس هاخد من وقت حضرتك دقيقتين اتفضل يا فندم أنا والدي لما كان عايش الله يرحمه الله آه، يرحمه.
كان ربنا ابتلاه في عينيه مم.
ب- ومع ذلك الحمد لله رب العالمين ما كانش بيسيب فرد في المسجد لأن المسجد جنب البيت تمام فآخر يومين ليه وهو عايش ما كا- كان في حالة لا وعي غ- يعني تامة ما كانش بيلحق غير كلمتين سبحان الله والحمد لله مم.
فلما توفى لما يعني لما توفى فأنا نزلت لقيت جسمه مخشب مم.
معايا يا عم الشيخ امم انا سامعك اتفضل فلا- فلما حصلت حالة الوفاة واحنا بنغسله ابتسامة على وجهه يعني كأنه سبحان الله كأنه مفتح رغم ان هو كان كفيف في الدنيا ك- ابتسامة على وجهه غير طبيعية نعم ولما رحنا دفناه وجينا فرد حمام ابيض فابيض راح حاطط قدام باب البيت و- وبنت خالتي انا لحد دلوقتي ما شفتوش في المنام انا ابنه الوحيد مم.
ماشي مم.
فبنت خالتي شافته قاعد مم.
على كرسي وقدامه اربع نساء مم.
هي شايفاهم من ض- من من ظهرهم مم.
من شعرهم يعني مش شايفه وجوههم فشايفاهم بيعم- بي- ان هم بي بي بيمشطوا له في لحيته فانا عايز يعني انا انا لحد دلوقتي ما شفتوش في المنام مم.
فهل دوت مثلا غضب من عند ربنا ولا ده ايه فانا قلت استفسر من حضرتك ده عليك انت يعني تقصد اه انا عليا انا لحد طب.
دلوقتي ما شفتوش في المنام رغم طيب.
ان كل ما بسجد لله بقول اللهم اجعل وفاة ابي سببا في هدايتي نعم والحمد لله رب العالمين انا ربنا هداني وربنا يهديني ويثبتني على الطاعه ان شاء الله يا رب فأنا- طب انا عايز اقول ان حاجه مهمه يا استاذ عمرو ان ليس شرطا رؤياك له في المنام يعني حكايه ان واحد يشوف والده في المنام او كذا احنا عندنا حاجه بتقول ان الارواح تتلاقى يتلاقى بعضها مع بعض هذا التلاقي باذن من الله عز وجل هذا التلاقي باذن من الله سبحانه وتعالى لكن اذا لم ياذن الله في هذا التلاقي فليس معناه انك انت عاصي او ان انت حد مش كويس او كلام من هذا القبيل أما وفاة والدك فقد توفى على الحال اللي حضرتك ذكرت فيه يعني من المحسنات وفيه من المبشرات مع أن يكون إن شاء الله له كل آه، يعني آه، رحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى لكن مسألة أن أنت تشوفه المنام من عدمه ليست لها علاقة برضا الله عليك من غضبه لا علاقة لها بهذا على الإطلاق فأبشر خيرا إن شاء الله يكون الأمور آه، على خير حال آه، استاذ حمدي شايف ان احنا محتاجين نختم دلوقتي وان كان هو كل 10 دقائق من الاول وياكلهم مننا في الاخر فعلى فعلى كل على كل اراكم غدا على خير حال ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية